إن ما حدث في مجمع خلقدونيا من هزيمة لكنيسة الإسكندرية على المستوى المسكوني ومحاولة إذلالها بحرم ونفي مطرياركها البابا ديسقورس لم يكن هو خاتمة المطاف لذلك الصراع بل كان هو البداية وصل رسول امبراطوري الإسكندرية يحمل قرار بعزل ديسقورس يبلغه للكنيسة وقرار برسامة قسيس اسمه كوتيريوس قرار قرار آخر بمعاقبة كل من يجرؤ على العصيان طبعا الأباط لم يقبلوا هذا الوضع وقاموا بثورة عارمة في الإسكندرية وتجدد عصر الاستشهاد ثانية لكن في هذه المرة على يد المسيحيين قيل أن عدد الذين استشهدوا يعد بالآلاف وذكر البعض رقم قالوا أربعة وعشرين ألف استشهاد من أجل العقيدة أربعة وعشرين ألف معظمهم من الأساقفة والكهنة والرهبان ومن بين الذين استشهدوا الأنبا مقاريوس الأسقف اللي ذكرتكم عنه انه احد الثلاث مقرات كان في الاسكندرية وحاول واليها ان يرغمه على توقيع قرارات مجمع خلقدونيا لكنه رفض فما كان من احد الجن الا انه رفصه برجله رفصة جامدة في بطنه جت في الكبد وقع ميت لانه كان شيخا كبيرا اما بقية الاساقفة الذين رفضوا التوقيع فقد نالهم النفي والتشريد بالالاف يعني ما تفكروش بس ان موضوع الايمان ناس وثنيين بيضطهدوا المسيحيين لا ده من اجل العقيده ايضا اترسم بروتيريوس ومن الوقت ده بقى في سلسلتين من البطاركه في اسكندريه كنيسه اسكندريه سلسله ارثوذكسيه وسلسله للبطاركه الملكانيين او الخلقيدونيين بتوعنا احنا كانوا بيرسموا في الاسكندرية ودول كانوا بيرسموا غالبا في القسطنطينية الارثوذكس كانوا هم الوطنيين والتانيين كانوا المخلطين لان الاسكندرية كان فيها يعني من غير الوطنيين من الاجانب بوفاة البابا دايسقورس وبموت الملك مركيان رسم الأقباط لهم بطريركا سموه تيموساوس الثاني البطرك نمرة 26 لأن يذكروا سنة 25 وكان لهذا التصرف أثر سيء جدا فقبض على البطريرك ونفي إلى مكان غرب الإسكندرية اسمه بوصير أبو صير أما النتيجة فكانت مزيد من القتلى ومزيد من الدماء وانقض بعض السائرين على بروتيريوس البطريرك الدخيل كما الخلقدوني كما كانوا يسمونه وقتلوه وسحلوه جروه في شوارع الإسكندرية وأحرقوا جثته وذروا رماده في الهواء إمعانا في التشفي والانتقام وبسبب التصرف ده نفي البابا ده تيموساوس ده اللي اترسم الى نفس المكان اللي نفي اليه البابا ده من محاولات الضغوط اللي عملها امبراطور من اشهر الاباطره اللي جم اسمه جوستنيان حكم فتره طويله جدا من 527 ل 565 كان خلقي دونيا متحمسا استحدث امرا في غايه الخطوره على مستقبل مصر وعلى الاخبار فقد قلد البطرك الملكاني البطرك الخلقدوني الاسكندريه اداله سلطات عسكريه لتنفيذ سياسته الدينيه بالقوه يبقى هو الحاكم وهو البطريرك في نفس الوقت وأصبح الأمر ده سابقة خطيرة جدا حاول بعض الأباطرة ان هم يعملوا محاولات توفيقية يوفقوا بين المذهب الخلقدوني وبين العقيدة الأرثوذكسية ومن هؤلاء الملك زينون في سنة 482 أصدر حاجة اسمها الهونوتيكون مرسوم الاتحاد اعترف بالمجامع المسكونية الثلاثة الأولى وحرم نصور وأطاخي وأتباعهما لكن لم يتعرض لموضوع الحساس بتاع طبيعة المسيح كل ده عشان يقضوا على المشكلة الدينية لكن هذا الموضوع كان له ردود فعل خطيرة حتى في روما نفسها وتجددت المحاولة على يد هرقل هرقل ده اللي دخلوا العرب في زمن مصر حين أعلن في سنة 622 عقيدة جديدة عرفت باسم المونوثيليتية هي ما بتتعرفش لطبيعة المسيح ما هو المشكلة هي طبيعة المسيح بتاعة مجمع خلفدوني إنما قالوا إن المسيح مشيئة وحدة وحدة مشيئتي المسيح الناسوسية واللاهوتية قالوا ده يمكن يرضي الناس اللي بيؤمنوا بالطبيعة الواحدة بدل ما يقول طبيعة واحدة والتانيين يغضبوا نقول مشيئة واحدة لكن هذه العقيدة لقيت مقاومة كبيرة في الإسكندرية ورفض الأقباط أي حل بيزنطي يبعدهم عن التقاليد القديمة وتعاليم آبائهم ليلتقوا في منتصف الطريق مع السلطة الإمبراطورية في المسائل الخاصة بالإيمان لكن هرقل كان مصمما على فرض معتقده الجديد بالقوة فعين اسقف اسمه قيرس بيتكتب في المراجع الانجليزي capital C Y R U S قيرس وهو نفسه المقوقس في المراجع العربيه بتقروا ان محمد نبي المسلمين ارسل الى المقوقس عظيم القبط في مصر هو ده هذا الرجل كان اسقف على بلد اسمها فازس في القوقاز عند البحر الاسود وكان مشهورا بالشراسة وكان صاحب ميول نصورية عينه بطرك ملكاني على الاسكندرية وحاكما ايضا له على كل اقليم مكه احنا دلوقتي بنقرب من الفتح العربي ولذلك موضوع المقوقس ده هيبقى في غايه الاهميه قيروس هذا اللي هو المقوقس وصل الاسكندريه سنه 631 يعني قعد عشر سنين قبل الفتح العربي وشرع في تنفيذ خطط مولاه اللي هو هرقل الامبراطور بلا أدنى شفقة وفي خلال هذه العشر سنوات أصبح من أكثر الطغاة المكروهين في تاريخ مصر لقد استخدم الصليب والصولجان لسحق المقاومين ولسحق المقاومة الوطنية ولقد أزال قيرس هذا بتصرفاته وبطشه ومظالمه وجبروته كل ولاء للقسطنطينية وللدولة الرومانية فقد أخذ يتعقب ويطارد الأساقفة والأقباط القوميين اللي مش عاوزين حكم الرومان كان عليهم إما أن يرضخوا لمعتقده أو يفقدوا حياته ومن فرط الضيق هرب البابا البطريرك القبطي البابا بنيامين البطرك 38 هرب إلى دير بالصعيد وظل مختفيا حتى الفتح العربي ومن الذين استشهدوا استشهدوا في هذه الفترة شقيق البابا بنيامين اسمه مينا عذبوا عذاب شهيد ووضعوا مشاعل من النار تحت جنابه لغاية أما الشحم بتاع الكلى بتاعته ساحت وبقت تخر وأخيرا طرحه في البحر وغرق في تلك الفترة حل بالأقباط كما يقول المؤرخون حل بهم من الإذلال ما لا عهد لهم به من قبل في كل العصور ومع ذلك فقد استمرت الكنيسة القبطية حية شاهدة للإيمان الحق حقيقة إن بعض أبناء الكنيسة ضعفوا واستسلموا للمستعمر لسبب أو لآخر لكن دي كانت حالات فردية وليست جماعية أما النتيجة نتيجة كل ذلك فهي أن الأقباط حملوا لمضطهديهم من الرومان البيزنطيين ولكل ما هو بيزنطي كراهية عميقة وده هيكون ليه أثر كبير جدا في الفتح العربي بمصر نتقدم الآن لنتكلم عن الفتح العربي احنا الفترة بتاعتنا اللي هنتكلم عنها النهاردة عبارة عن 418 سنة من أول انقسام الكبير بتاع خلق دنيا في سنة 451 لغاية قيام الدول الإسلامية المستقلة دولة الصولونيين في سنة 868 418 سنة احنا طبعا مش هنتكلم عن النواحي السياسية في الفتح العربي او العسكرية لان ده الموضوع ده يخرجنا عن الموضوع اللي بنتكلم فيه الخاص بالكنيسة انما الشيء المحير اللي بيحير الناس المؤرخين والباحثين ان عمرو بن العاص دخل بقوة قوامها 4000 جندي 4000 بس فكيف استطاع أن يخضع مصر بلد فيها حامية عسكرية رومانية كبيرة فيها حصون إحدى هذه الحصون هو حصن بابلون اللي في مصر القديمة اللي فوق منه الكنيسة المعلقة وداخله المتحف القدسي يعني ازاي 4000 عسكري ما لهمش دراية بالفنون العسكرية والحاجات دي ازاي هذا هو السؤال ومع كل ذلك فمما لا شك فيه ان دخول العرب الى مصر كان حدثا على جانب كبير من الاهميه وشكل تاريخ هذه البلاد الى شيء اخر احنا اتكلمنا عن شخصية المقوقر اللي هو قيرس واكبر واحد كتب على فتح مصر واحد اسمه الفريد مؤرخ انجليزي اسمه الفريد بطلر كتب عنه كتاب كبير عن فتح مصر The Arab Conquest of Egypt واثبت فيه بما لا يدع مجالا للشك ان المقوقس ده لم يكن قبطيا ما كانش مصري المقوقس هذا هو الذي تفاوض مع العرب العرب حصروا حصن بابلون اللي في مصر القديمة قعدوا محاصرين الحصن سبعة أشهر وكان جوه الحصن من ضمن المحاصرين المقوقس لأن قلت لكم هو كان بطرك والحاكم في نفس الوقت فطلب قيرس من من عمرو بن العاص القائد العربي المشهور اللي كان بيقود الحملة على مصر طلب منه الهدنة والتفاوض بالصلح فكان رد عمرو بن العاص عليه هو الآتي ليس بيننا وبينكم إلا إحدى خصال ثلاث إما إن, إما إن دخلتم في الإسلام فكنتم إخوانا وكان لكم ما لا ليس بيننا وبينكم إلا إحدى خصال ثلاث إيه هم الثلاثة دول إما أن دخلتم في الإسلام فكنتم إخواننا وكان لكم ما لنا وعليكم ما علينا وإن أبيتم فالجزية عن يد وأنتم صاغرون وإما القتال حتى يحكم الله بيننا وبينكم يعني حاجة من ثلاثة يا الإسلام يا الجزية يا القتال وقد رفض رفضت حامية الروم اللي كانت موجودة في حصن بابلون في بادئ الأمر الخضوع لهذه الشروط بتاعت العرب ولكن حينما استطالت مدة الحصار سبعة أشهر طلبوا الصلح بعد أن اقتحم العرب الحصن ويقال أن الزبير بن العوام هو أحد اللي كانوا موجودين في القوة دي تسلق يعني عمل خدعة تسلق السور بتاع الحصن في قبل الفجر ومن فوق السور كبر الله أكبر وابتدى كل الجنود العرب اللي بره السور برضه في وسط سكون الليل الله أكبر فظن الروم الذين كانوا الحامية اللي موجودة إن إن إن العرب دخلوا وابتدوا يهربوا وحصل هرج ومرج وهكذا آه، فتحت أبواب الحزب عقد صلحا صلح بين العرب وبين الروم الحامية بتاعة حصن بابلون ودي بيسموها معاهدة بابلون الأولى الشروط بتاعتها أهم حاجة فيها أولا يدفع كل قبطي متمسك بدينه دينارين بصفة جزية عن كل سنة ويعفى الشيوخ والنساء والصبيان والمعوقين يعني غير القادرين النقطة الثانية ألا يتعرض المسلمون للكنائس بسوء وألا يتدخلوا في شؤون المسلمين دول أهم نقطتين تهمنا وبعد كده زحفوا العرب على اسكندرية وكانت عاصمة البلاد حصروها 14 شهر حتى انتهى الأمر بسقوطها أيضا وعقدوا صلحا المواد بتاعته يعني لا تختلف تقريبا عن مواد الصلح او بنود الصلح بتاع حصن بابلون اما اذا اردنا تقييم الموقف ونعرف ايه اسباب انتصار العرب دول 4000 عسكري نمرة واحد نمرة واحد هي المسألة الدينية المسألة المذهبية لأن زي ما قلت لكم محاولات القمع على مدى 190 سنة يعني قرنين من الزمان تقريبا الملوك والأباطرة بيحاولوا إذلال الأقبار وفي الفترة الأخيرة ابتداء من جستنيان وهرقل ابتدوا أن هم يذلوهم ولذلك فقد فقدوا كل ولاء وكل محبة لكل ما هو بيضا ولذلك موقف الأقباط من الفتح العربي لهم سعد الروم ولا سعد العرب انما موقفهم كان موقفا سلبيا اولا من جهه الروم مش عاوزين يساعدوهم انما الموقف الثاني كان موقف يعني هم مش عارفين حاجه ويؤيد هذا الكلام عباره قالها محمد حسين هيكل باشا في كتابه الفاروق عمر يقول لا شك أن القبط لم يعاون الروم في قتال العرب إلا بالقدر الذي يضطرهم إليه خضوعهم كارهين لسلطان قيصر وعماله ولكن لا شك كذلك في أنهم لم يعاونوا العرب إلا أن تكون معاونات فردية أما فيما عدا ذلك فقد وقف شعب مصر من الفريقين المتحاربين موقف متفرج شديد التطلع وهنا نحب نعرف كم كان عدد الأقباط في مصر وقت فتح العرب كان عدد الأقباط قد إيه استنادا لما ذكره المؤرخون المسلمون والمسيحيون ممن أرخوا للفتح العربي لمصر هناك شبه إجماع على أن عدد من فرضت عليهم الجزية دينارين دي ضريبة رأس بحسب معاهدتي بابلون والإسكندرية بلغوا ستة آلاف آلاف يعني ستة مليون ستة مليون وطبعا كان بيعفى النساء والأطفال والناس اللي هم دون سن البلوغ والشيوخ وغير القادرين أو المعوقين يعني تقريبا اللي كانوا بيدفعوا الجزية دول كانوا حوالي الربع حوالي الربع ولذلك فإن المؤرخين يذكرون ودول اللي كانت أعمارهم من 15 ل 60 سنة اللي يدفع دينارين ده عمره من 15 ل 60 سنة وبالطريقة دي ان عدد سكان مصر كان من 25 الى 30 مليون في وقت الفتح العربي لمصر ده من كتب الكتب المؤرخين المصريين ننتقل للكلام عن الأقباط وأحوالهم في ظل الدولة العربية انتقلت البلد من حكم الرومان أو البيزنطيين إلى حكم العرب المسلمين بعد فتح العرب لمصر على يد عمرو بن العاص صارت مصر ولاية تابعة للخلافة الإسلامية يحكمها ولاة من قبل الخلفاء المسلمين كانت الخلافة الإسلامية تبعث بالولاة أيام الخلفاء الراشدين من مقر الخلافة في المدينة المنورة وفي زمن علي بن أبي طالب من الكوفة وفي زمن الأمويين من دمشق وفي زمن العباسيين من بغداد وسامرة كان الولاة في بادئ الأمر عربا من أبناء القبائل العربية لغاية نهاية الدولة الأموية لكنهم في عصر العباسيين كانوا خليطا من العرب والفرس والخراسانيين والأتراك فتحت مصر في زمن الخليفة عمر بن الخطاب وما يهمنا في هذا الأمر ان في وثيقة منسوبة لعمر اما صحة نسبتها اليه فهذا الامر لا يمكن تحقيقه بتعرف باسم عهد عمر وهي عبارة او هي في حقيقتها صورة خطاب قيل ان اهل سوريا اهل بلاد الشام حرروه ورفعوه الى الخليفة عمر بن الخطاب بعد فتح بلاد الشام ليصدق عليه هم كتبوا له جواب بيتعهدوا على نفسهم بحاجات عشان يصدق عليه وزي ما قلت لكم سواء الجواب ده صح ولا غلط سواء نسبته الى عمر صح او خطأ ده ما يهمش اللي يهم ان الذي حكم السياسة اللي عومل بها الاقباط والذميين او اهل الذمة طوال العصور الاسلامية الثالثة كان هو كل ما جاء في عهد عمر هذا أقول لكم بعض فقرات منه وزي ما أقول لكم هم بيقولوا إن ده كتبوه أهل الشام بعد فتحها وبعتينه لعمر عشان يصدق عليه ولذلك بيقولوا هذا كتاب عبد الله عمر أمير المؤمنين إنكم قد قدمتم علي وزي ما بقول لكم الله أعلم الكلام ده اتكتب ولا ما اتكتبش أهو إنكم قد قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وزرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها قلاية ولا صومعة راحل ولا نجدد ما خرب منها ديرا ولا كنيسة ولا نكتم غشا للمسلمين ولا نعلم أولادنا القرآن ولا نظهر شركا ولا ندعو إليه أحدا ولا نمنع من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه وأن نوقر المسلمين ونقوم لهم في مجالسنا إذا أرادوا الجلوس ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش على خواتمنا بالعربية ولا نبيع الخمور ولا نظهر الصليب على كنائسنا ولا في شيء من طرق المسلمين وأسواقهم ولا نضرب بنواقيسنا الجراز في كنائسنا إلا ضربا خفيفا ولا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا ولا في شيء من حضرة المسلمين ولا نخرج شعانين زعف ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نجاورهم بموتانا الطرق تبقى بعيده ولا نطلع عليهم في منازلهم انا يعني اشك شكا كبيرا جدا في هذا الكلام انما ده الموجود في الكتب وده اللي حكم الحكام يعني اللي كان بيخليهم بموجبه لقد صالح عم- عمرو بن العاص اقباط مصر على مبدا الجزيه يعني ادفعوا الجزيه خلاص انت مالكش غير الجزية لكن المؤرخ المقريزي ده مؤرخ مسلم في القرن الخمستاشر يذكر ان عمر بن الخطاب ما لبث ان كتب لواليه على مصر اللي هو عمرو بن العاص لان عمرو بن العاص بعد ما دخل مصر كقائد جيش بقى الوالي بتاعه كتب له قال له ايه ده عمر لعمرو انتوا عارفين عمرو يبقى تاخد واو في الاخر وعمر مفيش واو كتب عمر لعمرو يقول له ايه ان اختم اختم في رقاب اهل الذمه بالرصاص وليظهروا مناطقهم ويجزوا نواصيهم الشعر اللي هنا ويركبوا على الاكف عرضا يعني الواحد لما يركب ركوب ما يركبش كده رجل هنا ورجل هنا لا كده يبقى الرجلتين في ناحيه واحده انا انا ما رضيتش اقول لكم على حاجات كتير يعني حاجات مش لطيفه بتثير النفس انما يعني من ناحيه التاريخ انا بذكر الحاجات ولا تضرب الجزيه الا مع من على من جرت عليه الموت الموسى يعني واحد يكون وصل سن البلوغ وابتدى يحلق دقنه دون النساء والولدان ولا تدعهم يتشبهون بالمسلمين في ملبوسهم دخلوا العرب لمصر واصبحنا دلوقتي امام دوله عربيه حاكمه عاوزين نشوف الاقباط والنظام المالي طبعا العرب طالعين من بلاد فقيره وده كان من ضمن الاسباب اللي سهلت لهم اولا قلنا المشكله المذهبيه او الدينيه ثاني حاجه الحافز الدين بتاعهم كانوا طالعين بحافز ديني كبير والدليل على كده موجود ان لما طلبوا الحمية بتاعت بابلون انهم ي- الصلح اول حاجة قال لهم تسلموا لا شك ان ده بيورينا الحافز الديني اللي كان عند ال- الجنود العرب المسلمين النقطة الثالثة الفقر دول ناس طالعين من جزيرة عربية من الصحراء وبيجيين في بلاد كلها خير وده طبعا بيحفزهم اهتمت الخلافة الإسلامية عقب فتح مصر مباشرة باستغلال استغلالها وجباية أموالها الجيوش عاوزة فلوس الفتوحات عاوزة فلوس وتشهد المكاتبات التي دارت بين الخليفة عمر بن الخطاب وعمر بن العاص عقب فتح مصر على أن الخليفة كان يريد جباية نفس القدر الذي كان يجديه الروم من مصر وينسب لعمرو بن العاص أنه قال لأقباط مصر بعد الفتح عمرو بن العاص قال للأقباط قال لهم إن من كتمني كنزا عنده وهنا عبارة كنز يعني فلوس كتير ثروة إن من كتمني كنزا عنده فقدرت عليه فقتلته اللي هيخبي عليا حاجة يكون عنده أقتله ويذكر ابن عبد الحكم ده مؤرخ مسلم في كتابه فتوح مصر وأخبارها أن عمرا قتل أحد أثرياء الصعيد ويدعى بطرس فكان ذلك سببا في أن يخرج الأقباط كنوزهم خوفا من القتل وهكذا فرعان ما عاد الأقباط إلى المعاناة من كثرة ما فرض عليهم من ضرائب تماما كما كانوا في عهد الروم إذ أن الأعباء المالية التي تطلبتها الخلافة كانت كثيرة وأنا هنا مش مش هقول كلامي أنا أنا هجيب مؤرخة وأستاذة مسلمة في الجامعة موجودة اسمها الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف والحقيقة من أحسن الناس اللي قريت لهم يعني في الالتزام بتاعها في كتابها مصر في عصر الولاة بتقول ايه يظهر ان العنصر المالي الرئيسي الذي كان يهتم به العرب هو الجزية ولذا كانت الجزية سببا في اسلام كثير من الاقوام الذين ارادوا التخلص منها وهذا طبعا معناه نقص في دخل الدولة اما ناس يسلموا عشان يهربوا من الفلوس الجزية الفلوس يعني المبلغ هيبقى قليل وربما حدا هذا بالخلفاء إلى مضاعفة مقدار الجزية على من تبقى من الأقباط على دينه حتى لقد قيل إن الخليفة عمر بن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز ده خليفة أموي ويعتبر عمر بن الخطاب الثاني بيعتبر من أعدل الخلفاء المسلمين حتى لقد قيل أن الخليفة عمر بن عبد العزيز أرسل إلى حيان ابن شريح عامله على خراج مصر أن يجعل جزية موت الأقباط على أحيائه اللي يموت خدهم برضه من الأحياء الأرية والملاحظ والملاحظ أن الأعباء المالية ده كل ده كلام الدكتورة دي والملاحظ أن الأعباء المالية أخذت تزداد تدريجيا على الأقطار مما دعا الكثيرين إلى التحول إلى الدين الإسلامي فرارا منها وعندما كثر عدد الأقباط الذين دخلوا في الإسلام كثر العبء المالي على من بقى على دينه منه كذلك بدأ والي مصر عبد العزيز بن مروان 685 705 سنة فرض الجزية على الرهبان إذ أمر بإحصاء جميع الرهبان في كل الكور وفي وادي النطرون وسائر الأماكن وفرض دينارا جزية على كل راهب وأمر أن لا يترهب أحد بعد من أحصاه وكانت هذه أول جزية أخذت من الرهبان انتهى كلام الدكتورة وبعد كده أخذت الأستاذة الدكتورة دي تعدد المظالم المالية التي وقعت على الأقباط في عهد الولاة المختلفين الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد من أسلم من ثقل الأعباء المالية أنا بس ما رضيتش اختصارا للوقت إن أنا أجيب الحاجات دي كلها ننتقل الآن للكلام عن كلمة عامة عن المظالم التي حلت بالأقباط أول نقطة حرمان الأقباط من وظائف الدولة من المظالم التي تعرض لها الأقباط عدم استخدامهم في وظائف الدولة ونحن لا ننكر أن بعض الولاة والخلفاء المسلمين كانوا معتدلين لكن السواد الأعظم جرى على هذه القاعدة وقد أورد الفقيه ابن النقاش احد الفقهاء المسلمين وده كان معاصر لانه كان هو امام مسجد احمد بن طولون في القرن التاسع وقد أورد الفقيه ابن النقاش خطيب مسجد ابن طولون في القرن التاسع الميلادي بالقاهرة عدة أمثلة لما اتبعه الخليفة عمر الذي يعتبر أعدل خلفاء المسلمين ماذا قال يقول ايه قال ابو موسى الاشعري للخليفة عمر استخدمت رجلا نصرانيا فاجابه الخليفة ماذا فعلت ايها الرجل ان الله سيعاقبك فقلت يا امير المؤمنين استخدمت للكتابة فقط وتركت جانبا عقيدته فاجابه عمر ليس هذا عذرا ولن أشرف أبدا الذين احتقرهم الله ولن أرفع أبدا الذين وضعهم الله في حالة دنيئة ولن أقترب من الذين أبعدهم الله منه كلام واضح وقد كره عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي وبقول لكم ده بيعتبر عمر بن الخطاب نمرة اثنين في العدل بتاعه كره أن تكون يد الذمي وكلمة الذمي أهل الذمة أو الذميين اللي هم النصارى واليهود وكلمة ذمي يعني أو الذميين يعني هم في ذمة المسلمين كره عمر بن عبد العزيز أن تكون يد الذم هي العليا فيكون له السلطان على المسلمين وحاول منع ذلك فأرسل إلى الولاة عن هذا الخصوص رسالة يقول فيها أما بعد فإن الله عز وجل أكرم الإسلام أكرم بالإسلام أهله وشرفهم وأعزهم وضرب الذلة والصغار على من خالفه وجعلهم خير أمة أخرجت للناس فلا تولين أمور المسلمين أحدا من أهل الذمة فتبسط أيديهم وألسنتهم وتذلهم بعد أن أعزهم الله أو تهينهم بعد أن كرمهم الله وتعرضهم لكيدهم والاستقالة عليهم يعني واضح من الكلام ده ان ايه مفيش ريف يبقى ذمي عشان ما يتحكمش في شؤون المسلمين نحن الان نعرض التاريخ طبعا الوقت دلوقتي اختلف دي وظائف الدولة النقطة الثانية هي قيود الزي ان بيخلوا المسيحيين يلبسوا زي من نوع معين في تفاصيل كثيرة عشان يبقى معروف كده ودي طبعا نوع من التحقير قيود الزي هذه أشار إليها عهد عمر الذي سبق أن أشرت إليه ويقول أبو يوسف قاضي بغداد والراجل ده من أشهر ما يمكن ليه مؤلف اسمه كتاب الحراج الراجل ده عاش في القرن الثامن من 731 ل 798 ميلادية يقول ايه ابو يوسف القاضي ده بتاع بغداد عن القيود المفروضة على ازياء اهل الذمة يقول لا يترك احد منهم يتشبه بالمسلمين في لباسه ولا في مركبه ولا في هيئته ولا يحزو على حزو المسلمين فمر عمالك يعني الولاة أن يأخذوا أهل الذمة بهذا الزي هكذا كان عمر بن الخطاب أمر عماله أن يأخذوا أهل الذمة بهذا الزي وقال حتى يعرف زيهم من زي المسلمين أنا الحقيقة المسائل دي مثيرة أنا ما يعني مش عاوز أتكلم فيها وأرجو أن الوقت ده يكون قد مضى إلى غير رجعة اللي فيه آه العقول اللي بتفكر بهذا الأسلوب وأنا يسرني جدا أن هناك من علماء المسلمين من نادى وينادي بآراء معتدلة بخصوص أهل السنة ومن هؤلاء واحد اسمه الدكتور محمد عمارة كتب أصدر السنة الماضية في كتاب الهلال عدد فبراير سنة 79 كتاب الهلال بعنوان الإسلام والوحدة الوطنية والكاتب اللي هو الدكتور محمد عمارة تخرج في الأزهر ودار العلوم وحصل على الماجستير والدكتوراه في العلوم الإسلامية ماذا يقول احنا طبعا مش كل كلامه احنا بنوافق عليه او نصادق عليه ومع ذلك فنحن نشكر له هذا التفتح الذهني يقول لقد ألقي في فكر أمة الإسلام وتراثها الفكري والتاريخي أن أهل الشرائع الأخرى أهل الذمة وأهل وأصحاب الكتاب هم رعايا من الدرجة الثانية يعني هو بيقول إن إن دخل في دماغهم كده وفي أحسن الأحوال فهم ليسوا مع المسلمين على قدم المساواة في الحقوق والواجبات وبعد أن يستعرض موضوع الجزية ويعرض لرأي المذهب المالكي الذي يقول ان الجزية وجبت على اهل الكتاب بدلا عن القتل بسبب الكفر يفند هذه الاراء انا بجيب ملخص لكلامه وي- ويرد الجزية الى كونها ضريبة جندية الراجل يعني من السماحة بتاعته ما معناها قال ان الجزية دي مش يعني حاجة عشان الدين لا دي بدل الجهلية يعني من قبل الثورة كان اللي عاوز يتعافى من ال- ال- ال- ال- الجندية يدفع 20 جنيه بيسموها البدلية يعني بدل الجندية فقال ان المسلمين في الفتوحات الاسلامية كانوا عاوزين يحتفظوا ان كل ال- ال- الجيوش تبقى جيوش اسلامية وطبعا دول اهل الذمة فيدفعوا بدل ما بيحاربوش يدفعوا بدل على اي حال إلى كونها ضريبة جندية أو بدل خدمة عسكرية بالتعبير الحديث وأنها مقابل إعفائهم من الانخراط في جيوش المسلمين التي كانت مؤلفة من العرب المسلمين وحدهم وهكذا فإن الجزية في رأيه رأي الدكتور محمد عمارة ليست ضريبة دينية سببها المخالفة الدين أما عن إلزام الأقباط بزي خاص فيعترف بحدوثه منذ عهد عمر لكنه يقول ان صنيع عمر بن الخطاب في هذا المقام ليس دينيا ده مش عمل ديني ده تصرف شخصي ليس دينيا ولا شريعة دينية فمثل هذه الأمور ليست من الدين في شيء ثم يقول عن الزي الذي ألزم به الزميون وضعه لم ير لم يرد لم يروى وضعه لم يروى عن النبي ولا عن أبي بكر وإنما روي عن عمر أي أنه من محدثات عهده لم يتأمل الفقهاء حكمة هذا القانون ولو تأملوها لقالوا بإلغائه لأنه قد أصبح غير ذي موضوع أما عن قضية وقف بناء الكنائس الجديدة فيقول فيقرر الدكتور عمارة أن كتب الفقه الإسلامي تكاد تجمع على منع قيام هذه المعابد الجديدة وتطلب الاقتصار على ما كان قائما منها عند الفتح كنائس كانت للنصارى أو بيعا لليهود أو بيوت نار للمجوس وأقصى ما تبيح هذه الكتب هو ترميم بيوت العبادة هذه دون زيادة أو توسيع وبعد كده يقول إيه والأمر الذي لا شك فيه هو أن مثل هذا الحكم وتطبيقه إنما يمثل مظهرا للتفرقة الدينية وللطائفية ويؤكد غياب الوحدة الوطنية والقومية إذ ما الذي تعنيه إباحة إقامة المساجد الجديدة دون ما حظر أو تحديد مع منع غير المسلمين من ممارسة هذا الحق الذي يمارسه المسلمون هي إذا تفرقة لا سبب لها إلا اختلاف الشرائع الدينية ده كلام الراجل وده كلام نحن نشكره عليه ننتقل الآن للكلام عن أمثلة أمثلة للاضطهادات والمضايقات التي تعرض لها الأقوام أول مثل ما يتعلق وما يختص بشعائر العبادة شعائر إيه؟ قولوا العبادة انتوا نمتوا ده كل ده هيتسجل في الريكوردر ويروح امريكا أنا أحط كده بعض أمثلة عبد العزيز بن مروان والي مصر الذي حكم من 685 ل 705 الذي يوصف بأنه أكثر من حكموا مصر عدلا عمل إيه ده؟ هذا الإنسان العادل جدا أمر بكسر جميع الصلبان في أنحاء مصر حتى صلبان الذهب والفضة وأمر بكتابة رقاع توضع على أبواب الكنائس يقول فيها محمد الرسول الكبير الذي لله وعيسى رسول الله وأن الله لم يلد ولم يولد كما أبطل إقامة القداسات احنا بناخد بن- نضرب أمثلة بسيطة لأن ال- دي بتثير المواجع واحنا مش عاوزين نثير المواجع ما يختص بالإكليروس عبد العزيز بن مروان أيضا الذي أشرت إليه والي مصر غضب على البطريرك يوحنا السمنودي البطرك الأربعين اللي جلس على الكرسي البطريركي من سنة 677 ل 686 قبض عليه بعدما سمع وشاية فيه والوشاية كانت ايه راجل كبير في السن شيخ هرم والوالي راح اسكندرية ما قدرش يطلع يقابله قال له ده راجل متكبر ومتعجرف ما رضيش يقابله قال وقفوه على النار على جمر النار وأخذ يهدده بأنه سيلبسه ثياب يهودي ويلطخ وجهه برماد ويطوف به هكذا في المدينة لكن البطرك لم يرهب هذا الأمر وبعدين ابتدى يفاصل معاه في الفلوس الحقيقة اللي لازم نعرفها ان الولاة اللي كانوا بيجوا مصر ما بيقعدوش كتير لان الخلفاء كانوا بيخافوا منهم هيقعدوا مدة كبيرة يثبتوا أقدامهم ممكن إن هم ينتصروا بال- بمصر في ناس كثيرين جدا فقعد يفاصل مع البطرة لغاية ما وصل المبلغ لعشر تلاف دينار عشان ايه؟ عشان ما طلعش يقابله عشان راجل كبير في السن وصحته لا تساعده والأقباط جمعوا هذا المبلغ ودفعوه له والي ثاني اسمه عبد الله بن عبد الملك حكم مصر من 705 ل 709 يذكر الأنبا سويرس بن المقفع الذي كتب سير البطاركة كان أسقف الأشمونين نواحي ملوي في القرن العاشر يقول عنه أنه كان كالوحش الضاري يقول كان يحلى ليه أنه يقعد ياكل ويجيبوا ناس ي- ي- يضربوهم هو قاعد على السفرة بياكل ويضربوا في الناس ويجرحوهم كان ينبسط اما ت- ي- الدم يطلع منهم يطرطش ويجي في الصحن بتاعه مزاج ده الوصف اللي وصفوا بيه الأنبا سويرس ابن المقطع البابا ألكسندروس 43 راح عشان يهنيه بمنصب الولاية ده والي اللي هو ده عبد الله بن عبد الملك جه جديد فراح يهنيه فشوفوا عمل ايه في اللي راح يهنيه حالما عرف انه كبير النصارى سلمه لواحد من حجابه وقال له افعل به ما تريد من الاواني الى ان يق- يقوم بدفع 3000 دينار ده راجل جاي يهنيه وظل في الحبس لمدة ثلاث أيام حتى ضمنه شماس ابن يدعى جرجة يعني جرجة لمدة شهرين قال له أنا أضمنه شهرين عبل ما ن- ن- نطوف في البلاد ونلم وأخذ يطوف بلاد الوجه البحري لجمع المبلغ ومن جشع هذا الوالي أنه أمر بعدم دفن ميت ابنه حتى يقوم أهله بدفع الجزية بالنيابة عنه وبعد عبد الله بن عبد الملك تولى الولاية آخر والي آخر اسمه قرة ابن شريك ونفس البطرك هو هو وتكرر مع نفس البطرك اللي حصل مع- معاه من الوالي السابق وأرغموا على أنه يدفع 3000 دينار حاول يفهمه أنه لا يملك شيء وأنه ما زال مدين ب 500 دينار من المبلغ اللي خده اللي قبله فكان جوابه هذا كلام ما ينفع ولو أنك تبيع لحمك لابد من 3000 دينار وإلا فما تخلص من يدك لو يقطعوا من جثتك وتبيعها وتوسع على الفلوس ده. ووال آخر اسمه أسامة ابن زيد جه بعد قرة بن شريك أرهق الأقباط وأذلهم وتجبر على الرهبان وحلق لحى كثيرين منهم حلق لهم دقنهم كان يقتل البعض ويقلع عيون البعض بغير رحمة وكان البعض يموتون تحت جلد السياط وفي مرارة يذكر الأنبساويرة بن المقفع عنه العبارة الآتية يقول ومن الضيق والضنك هم الناس ببيع أولادهم يبيعوا أولادهم وحدث أن والي مصر عبيد الله بن الحفحاف عذب الأنبا جمول أسقف أسيم جنب امبابة بعد أن عجز عن دفع ألف دينار فرضها عليه وكان فقيرا لا يملك شيئا وسلمه إلى المعذبين جابوه لغاية كنيسة ماري جرجس في مصر القديمة وهم يسحبونه وعروه من ثيابه وعلقوه من ذراعيه وهو عريان والشعب ينظره وهم يضربونه بسياط حتى سال دمه وظلوا يعذبونه لمدة أسبوع كل يوم يعمل الحكاية دي معاه ولم يتوقفوا عن تعذيبه حتى جمع له الأقباط 300 دينار من الألف وأفرج عنه الوالي بعد توسلات كثيرين من الأقوال أما تاريخ البابا خائيل 46 ده تاريخ مليان قبض عليه عبد الملك بن موسى والي مصر وطالبه بمبلغ يفوق طاقته ووضعوا في رجليه خشبة عظيمة للتعذيب وطوق حديد ثقيل في رقبته واعتقل مع الأنبا موسيس الأنبا موسى أسقف أسيم وكان من الآباء السديسين المشهورين وأنبا تدرس أسقف مصر وأنبا إلياس بولس تلميذ الأنبا موسيس الروحي وظلوا حوالي شهر في المعتقل وكان معهم 300 رجل وامرأة معتقلين وأخيرا أفرج عن البطريرك بشرط التوجه إلى الصعيد ليجمع من أولاده ما يمكن جمعه وقدم الوالي وقدم للوالي ما تصدق به المسيحيون وبرضه ما ما افرجش عن البطرك الا بعد ان زحف ملك النوبه وكان مسيحي وكانت كنيسه النوبه تبع كنيسه مصر وكان يدعى قرياقس زحف على مصر ولولا هذا لما افرج عن البطريرك لكن الأقراط لم يستكينوا وقاموا بعدة ثورات إنما للأسف الشيء الإنسان يعترف به لم تكن ثورات ثورات يعني من وطنية إنما كانت كلها آه، تظلم من المظالم المالية اللي بيحطوها عليه آه، نستطيع أن نحصي سبع ثورات كبيرة قاموا بها الأقباط في مدة 100 سنة بين الربع الأول من القرن الثامن للربع الأول من القرن التاسع لهذا يا أحبائي نكون قد أخذنا فكرة عن هذه الفترة التي امتدت إلى 418 سنة وسبب كل هذا الخراب هو الانقسام المذهبي فالانقسام دايما مصحوب بالخراب وكلام المسيح لا يسقط أن كل مملكة تنقسم على ذاتها تخرج وهذا الذي حدث بهذه البلاد وبكل بلاد الشرق ولم يستطع المسيحيون أن يعوا هذه الحكمة فخربت ديارهم وكان هذا هو تاريخه وإن أحب الرب وعشنا نكمل في يوم الأحد القادم آه الكلام برضه هنتكلم عن الأخبار في حكم الصولونيين والإخشيبيين والقاسميين الرب يبارك هذه الكلمات ويرحمنا برحمته الواسعة ويتمم كل مواعيده الصادقة من جهة كنيسته أن أبواب الجحيم لن تقوى عليها لإلهنا كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد آمين هذا هو الموضوع الرابع من سلسلة الثوم المقدس لهذا العام 1980 تكلمنا في الموضوع الأول من هذه السلسلة عن دخول المسيحية إلى مصر والمدرسة اللاهوتية التي أسسها القديس ماري مرقس من أجل تدعيم الإيمان ونشره والرد على ادعاءات الفلاسفة الوثنيين وتكلمنا عن دماء الشهداء الزكية الذي خضبوا بها أديم أرض بلادنا الطيبة والتي روت بذرة الإيمان فطارت نكتة فشجرة فدوحة نحن نستظل بها جميعا نحن وغيرنا من شعوب الأرض وانتهينا من موضوعنا الأول حينما توقف سيل الدماء لمرسوم التسامح الديني الذي أصدره الملك قسطنطين الذي يعتبر أول ملك مسيحي في الدولة الرومانية وفي الموضوع الثاني من هذه السلسلة تكلمنا عن الرهبنة كنظام نسكي صوفي باطني كان الأقباط على استعداد له وتكلمنا عن الرهبنة وازدهارها كالخلفية التي صاغت كل شيء في كنيستنا ثم انتقلنا إلى حركات الجدل اللاهوتي والمجامع المسكونية الثلاثة التي وضعت لنا قانون الإيمان من المقدمة إلى نهايته وفي الموضوع الثالث وهو موضوع المرة الماضية تكلمنا عن أبطال الإيمان أمام طغاة الرومان تحدثنا عن حدث مشؤوم هو انقسام العالم المسيحي في سنة 451 حيث حينما تكتل الغرب المسيحي ليحاول أن ينتزع الزعامة الدينية والإصالة اللاهوتية من كنيسة الإسكندرية وللأسف رأينا محاولات الملوك والأباطرة البيزنطيين أي الرومان لإخضاع الأقباط والشرق الأرثوذكسي إلى مذهبهم الذي عرف باسم المذهب الملكاني والملكاني لأن الملك نفسه هو الذي كان يدين به ويعتقده كانت الزعامة في الشرق المسيحي لكنيستنا لا جدال في ذلك لكن كل هذه المحاولات التي بذلها ملوك الدولة وأباطرتها ذهبت سدى فالأقباط فضلوا أن يموتوا ويبذلوا حياتهم على أن يتزحزحوا ولو قيد شعر أو قيد أنملة في أمر يتعلق بالإيمان لقد كانت هناك محاولات من الأباطرة مبادرات من الأباطرة نحو الكنيسة القبطية والكنائس الأرثوذكسية في الشرق لكي نلتقي بهم ومعهم في منتصف الطريق نتنازل عن شيء وهم يتنازلوا عن شيء آخر مقابله لكن الأقباط ظلوا أوفياء للإيمان الذي آمن به آباؤهم وقدموا شهداء من أجل الحفاظ على العقيدة لا يقل في أعدادهم عن الشهداء الذين حفظوا الإيمان أمام طغاة الرومان الوثنيين ثم تكلمنا عن حدث كبير شكل وما زال يشكل تاريخ هذه المنطقة هو الفتح العربي لمصر على يد عمرو بن العاص القائد العربي في سنة 640 641 وعرضنا لمجرد أمثلة مجرد أمثلة كنا مترفقين فيها لأننا لا نود أن نستعيد الماضي فإنه يمرمر نفوسنا ذكرنا مجرد أمثلة للمظالم التي حلت بالأقباط طوال عصر الولاة المسلمين أي حتى حوالي أو حتى قيام الدولة الصولونية وهي أول دولة إسلامية استقلت بمصر كان ذلك في سنة 868 نحن الآن في القرن التاسع واليوم نتابع حديثنا عن أحوال الأقباط والكنيسة القبطية في عهود الطولونيين الدولة الطولونية والإخشيديين الدولة الإخشيدية ودي دول لم تستمر طويلا الدولة الطولونية قعدت 38 سنة والإخشيدية قعدت 35 ثم ننتقل لدولة كبيرة أحيت الخلافة في مصر هي الدولة الفاطمية وسوف لا يسعفنا الوقت أن نتكلم عنها لأنها حكمت مصر 200 سنة بالكمال والتمام سنتكلم عن اثنين أو الاثنين الأولين من الخلفاء الفاطميين المعز لدين الله الفاطمي وهو أول خليفة فاطمي في مصر وهو من نسل فاطمة الزهراء بنت نبي المسلمين سنتكلم عن المعز وسنتكلم عن عهد ابنه العزيز والمرة القادمة نتكلم عن الحاكم المجنون الحاكم بأمر الله الذي لم يشهد الأقباط إذلالا مثل الإذلال الذي شهدوه وعانوه على يديه والرب يعطينا نعمة ويبارك في الكلمات نحن أيها الإخوة ليس لنا من هدف إلا أن نتعرف على تاريخ كنيستنا وهذا حق لنا وكما قلت لكم في الموضوع الأول من هذه السلسلة نحن شعب أصيل الشعب القبطي شعب أصيل والكنيسة القبطية كنيسة أصيلة ونحن نود أن نتذكر إصالة آبائنا وأجدادنا وأسلافنا وشهدائنا وقديسينا وعلمائنا صحيح أن هذه المواضيع التي تطرح إنما تعرض لنواحي قاسية لكن لا مفر من التاريخ فالتاريخ لا يكذب والتاريخ لا يرائي ونحن لا نقول كل شيء لأننا حريصين أيضا حريصين أيضا أن تظل نفوسنا هادئة ظلت مصر يا أحبائي خاضعة خضوعا تاما للخلافة الإسلامية منذ الفتح العربي على يد عمرو بن العاص في زمن الخلفاء الراشدين كانت مصر تحكم من المدينة المنورة وكان الولاة يرسلون منها إلى مصر وفي زمن علي بن ابي طالب وهو ايضا من الخلفاء الراشدين كانت تحكم مصر من الكوفه ثم حصل الانقلاب وولي الحكم الامويون وجعلوا حاضره خلافتهم في دمشق في بلاد الشام او في سوريا ثم حصل انقلاب وآل الحكم إلى العباسيين ونقلوا حاضرة ملكهم إلى بغداد في بلاد العراق في بغداد وفي سامرة في خلال الفترات دي كانوا ولاة بيحكموا مصر من قبل هؤلاء الخلفاء وتصوروا معي مدى المظالم التي حلت بشعبنا نتيجة ان الخلفاء ما كانوش بيطمنوا للولاة اللي هيبعتوهم ما يقعدش فترة كبيرة لحسن ريشه يطول لازم نقصقص ريشه باستمرار بعدين يطير وبعدين يستقل بمصر فكانوا الولاة دائم التغيير يغيروه ما يقعدش سنة في بعضهم قعد أقل من سنة في بعضهم قعد أكثر من سنة إنما القاعدة يعني نحو سنة وطبعا واحد جاي وعامل حسابه إنه حي يمشي فكل همه إزاي يحصل قرشين ويستفيد أكبر فايدة مادية من مصر مصر ايام الرومان كانت بتعتبر مخزن الغلال للامبراطوريه الرومانيه واظن معروف الخصب اللي كانوا بيتكلموه عن مصر ومصر من الناحيه الاستراتيجيه كانت موضع اهتمام الرومان ومحط أنظاره حتى أنهم سموا مصر باللاتينية Aegyptus claustra terrae ac maris يعني مصر مفتاح البر والبحر لأنها تتحكم في ثلاث قارات فخصب مصر معروف لذلك كل واحد يجي والي يقعد فترة قليلة وينهب اللي يرهبه وكل ده من دماء الشعب ومن دماء الأطباء حقيقة نعترف أن المظالم كانت تسود على الجميع من مسلمين وأطباء ولكن طبعا الحيطة الواطية هم الأبرار فالمظالم كانت تحل بهم أكثر من غيرهم ظلت الخلافة قوية الخلافة العباسية وبتسمعوا عن هارون الرشيد والخلفاء دول اللي اللي الليالي بتاعتهم زي الأحلام من كثرة البزخ ولكن ماذا كانت النتيجة؟ أن الشيخوخة بدأت تزحف على الدولة العباسية وبدأ الضعف يعمل وينفر في عظامه وكانت النتيجة أن استقل أحد الولاة الذين أرسلوا إلى مصر استقل بالبلاد أحد الخلفاء العباسيين كان اسمه المعتصم ونتيجة الخلافات اللي كانت بين الناس اللي عاوزين يستأثروا بالخلافة وبالحكم أنه استعان بالأتراك في حكم الدولة وهؤلاء الأتراك تحكموا في شؤون الدولة المدنية والحربية حتى أصبح بيدهم انتخاب الخلفاء وعزلهم احنا عاوزين نتكلم عن الدولة الصولونية اللي قعدت 38 سنة في مصر ومؤسس هذه الدولة شخص يدعى أحمد بن طولون ونسبة إليه سميت الدولة ولم يكن مجيء أحمد بن طولون إلى مصر كوال ولكن هو أخذها من الباطن الوالي واحد اسمه بكباك وأرسل من قبله أما هو فظل إلى جانب الخليفة في بغداد ده هنا لقى كل حاجة مستوية ووجد مصر ولاية إسلامية تامة التكوين وجد الخلي... الخلافة ضعيفة فسرعان ما تحدى سلطة الخلافة واستقل بمصر استقلالا فعليا حقيقيا بل أكثر من ذلك لم يكتفي بمصر بل نجح في ضم سوريا إلى مصر وفي تأسيس الدولة التي نسبت إلى اسمه ودي أول مصر أول مرة تستقل مصر إسلامية أحمد بن طولون حكم مصر 16 سنة توفى وعنده لم يتجاوز الخمسين سنة من عمره يعني شاب ويذكر المؤرخون المسلمون الكثير عن تقواه تقوى احمد بن طولون وفضله ومحبته للصدقه وعدله كان يحفظ القران عن ظهر قلب وكان يتمتع بصوت رخيم ولذلك فقد كان يرتل القران لكن رغم هذه المزايا التي اتصف بها فإن المؤرخين المسلمين يجمعون على أنه كان سريعا جدا لاستخدام السيف في مدة 16 سنة اللي قعدهم قتل 18 ألف واحد سواء بالسيف قتل على طول كده او موتا في السجون الفترة البسيطة اللي على 16 سنة دي في حياة الدول ما تعتبرش حاجة ايه 16 سنة لكن العمائر التي خلفها تدل على انه انفق الكثير والكثير جدا ومع ذلك فقد ترك خلفه في الخزانة عشر مليون دينار وهذا هو السؤال من أين أتى بهذه الأموال نرجع الإجابة شوية لحظة كده عن من أين أتى بهذه الأموال لكي نتابع التفاصيل كانت العادة في الدول الإسلامية أنهم ما أن يحلوا يعني في مكان وتتأسس أو تقوم دولة جديدة إلا ويؤسسوا لهم حاضرة يعني عاصمة فعمرو بن العاص حينما قدم إلى مصر فاتحا وغازيا أسس القسطاس المنطقة اللي جنب مصر القديمة ومصر القديمة كانت تعرف في ذلك الوقت باسم بابلون وكانوا يؤسسون حاضرة يعني عاصمة ويؤسسون ما يعرف باسم المسجد الجامع يعني المسجد الكبير اللي يصلي فيه الوالي ولذلك فقد أسس عمرو بن العاص المسجد الذي ما زال يحمل اسمه في مصر القديمة مسجد عمرو ما زال قائما وهو أقدم المساجد التي بنيت في مصر ولذلك أحمد بن طولون عول على إقامة حاضرة عاصمة عرفت باسم القطائع والقطائع لأن هو كل فريق من الناس الكبار ضباط الجيش أخذ قطعة قطعة قطعة فعرفت باسم القطائع وبنى له قصرا فخما في هذه الحاضرة الجديدة ثم فكر في بناء مسجد جامع مسجد كبير وما زال المسجد الذي بناه احمد بن طولون ما زال قائما كاروع ما بني في مصر من العمائر الاسلاميه يحمل اسم جامع ابن طولون هنتكلم عنه بعد شويه ان ليه اهميه كبيره أنفق أحمد بن طولون أموالا ضخمة في تأسيس الحاضرة بتاعته مدينة القطائع وكذلك في المسجد لدرجة أن الناس شكوا ورفضوا في الأول أن يدخلوا يصلوا في الجامع ده بتاع ابن طولون قال ده مبني من فلوس حرام أو برضه الناس يعني عندها ضمير رفضوا أن يصلوا فيه لأنهم لم يعرفوا أصل هذا المال ومصدره فجمع أحمد بن طولون الناس وألقى عليهم خطبة أقسم فيها أن ذلك الجامع لم يبنى من أموال الدولة وأنه ليس هناك أي دليل على استخدام القسوة في جمع الأموال التي بني بها لكنه لم يكن صادقا في هذا الكلام كما سوف نرى وأشاعوا في ذلك الوقت أن أحمد بن طولون عثر على كنز وناس قالوا كنزين من الكنوز بتاعة قدماء المصريين لكن هذه أسطورة من ضمن الحاجات اللي عملها أحمد بن طولون أنه أصبح مقياس الروضة اللي بيشوف لنا النيل الارتفاع بتاعه فيضان مش فيضان دلوقتي بقى بعد بناء السد العالي خلاص ما بقاش فيه فيضان لأن المية بتتحجز في بحيرة السد كما أنشأ قناصل وبئر بالصحراء بجهة اسمها البساتين بين مصر القديمة في الحتة دي اللي نواحي القلعة هنبقى نتكلم عنها بعد شوية الشيء اللي, اللي اللي الواحد بيستغرب له ان المؤرخين حتى المسيحيين يقولوا ان احمد بن طولون كان راجل عادل مع الناس انما يجمعه انه كان قاسيا جدا مع البطاركه ورجاله وكان هدفه من ذلك اذلال الكنيسه حتى ان المؤرخ الانجليزي الذي كتب لنا تاريخ مصر في العصور الوسطى ويعتبر التاريخ بتاعه من اوثق التواريخ اللي كتبت ستانلي لين بول اما بيتكلم عن مصدر هذه الاموال اللي استخدمها احمد بن طولون في بناء الحاجات بتاعته اللي بناها يقول ايه ستانلي لين بول يقول له انه اكثر من محتمل مش بس محتمل أكثر من محتمل أن أحمد بن طولون كان يضع غرامات باهظة من وقت لآخر على بطريرك الأخبار. ساب الناس كلهم ومسك في ده. وهذا البابا الذي عاصر أحمد بن طولون كان اسمه شنودة. شنودة الأول. والحقيقة التي يجب أن نذكرها لأن إحنا في التاريخ لا نجامل حتى على أنفسنا نحن نتكلم كانت المتاعب التي حلت بهذا البطريرك سببها بعض ولاد الأخبار إنما ما أن تحدث وشاذ أو كذب إلا ويتلقف أحمد بن طولون الحكاية دي ويتخذ منها ذريعة لتعذيب البطريرك وفرض غرامة باهظة عليه وكما سوف نرى لم يكن عادلا لأن أي إنسان يسمع وشاية يبتدي يحقق فيها قبل ما ينزل الظلم والبور والعقاب ويوقع الغرامات الباهظة على إنسان بريء سوف تثبت بعد قليل براءته في ثلاث أمثلة أنا هقولها لكم عن المتاعب اللي حلت بهذا البطريرك من ولاد الأقباط ودي نقطة لازم احنا نقف قدامها دي صفة ذميمة أول مثل شماس قبطي طلب إلى البطريرك أن يرسموا أسقفا بالفلوس مثل هذه الرسامة التي نسميها السيمونية نسبة إلى سيمون الساحر الذي ورد ذكره في الإصحاح الثامن من سفر أعمال الرسل حينما قدم مبلغا من مال من المال إلى السبيل بطرس الرسول وأراد أن يقتني الكهنوت ورد عليه بطرس وقال له لتكن فضتك معك للهلاك لأنك أردت أن تقتني موهبة الله بدراهم ومنذ ذلك الوقت عرف هذا الامر باسم السيمونيه فطبعا البابا البطريرك رفض بل وبخه على هذا الفكر وهذه الشهوه التي سيطرت عليه وتوعده بتجريده من رتبه الشماسيه ان لم يكف عن ذلك خلاص الباب اتسد في وش الراهب ده اراد ان ينتقم لنفسه حاجه مؤسفه ومخزيه وللاسف في حاجات لغايه دلوقتي بتحصل بس ما فيش داعي للتأليف هذا ليس سلوكا مسيحيا فكم وكم انسان عاوز ياخد رتبه هي اكبر رتبه في الكنيسه أن ينتقم لنفسه فادعى أن البطرك اقترض منه مبلغ كبير جدا وجاب راهب سوري فاسد شرير وشهده وقال ان البطرك اخذ الفلوس دي قدامه قدام ثلاثه من المسلمين شهود وبعدين بلغ البطرك هذا الامر وكان له صديق من كبار المسلمين فروى له هذا الامر وهذا الرجل الذي كان يتصف بالاتزان وبالمحبه استدعى الثلاثه الشهود دول المسلمين وقعد البطرس في وسط الاسقه والمطرنه وقالوا قال لهم مين اللي خد الفلوس من الشمال ده فما عرفوش يطلعوا الشخص كان في ذلك فحفظ الحكايه دي وكان في ذلك الوقت الشماس رفع الامر الى القاضي فالقاضي احضر الشهود الثلاثه فاقروا ان هم ما شافوش حاجه وان هذا الانسان مزور فاتضح امره ويذكر التاريخ مع الاسف الشديد ان بعض المسيحيين بالاسم سلكوا سلوك هذا الشماس فكانوا يتهمون اخوانهم الاقباط تهما باطله حتى ينالوا حظوة لدى الولاة المسلمين او اللي بيتبوأوا مراكز كبيرة لغاية دلوقتي في حاجات من هذا النوع بس الخطية بتاخد صور مختلفة في كل وقت وكانت طبعا الوشايات دي هي وسيلة أو ذريعة لأن هؤلاء الولاة أو الناس الكبار في مراكزهم يضطهدوا العباد. مثل ثاني من المتاعب اللي حلت بهذا البطريرك أتته في هذه المرة المرة دوكا كان شماس المرة دي راهب موثور شرير من جهة البشمور نواحي المنزلة بحيرة المنزلة وقدم شكوى لأحمد بن طولون ادعى فيها أن البطريرك يجمع الأموال من الأقباط بطريق القصف والعنف ويبذر فيها في ملذاته هو فما كان من أحمد بن طولون إلا أن قبض على البطريرك هنا بقى عدم العدل طب استنى طول بالك أما تشوف الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي قبض على البطريرك وعلى عدد من الأساقفة وكبلهم بالقيود ودول هيهربوا يروحوا فين؟ وسيقوا إلى بابلون مصر القديمة وهناك خلعوا عنهم ثيابهم قلعوهم الثياب الكهنوتية وألبسوهم ثياب ثيابا قذرة وأركبوهم على دواب من غير برادع ويمشوهم في الشوارع امعانا في تحقيرهم ليكونوا موضع سخرية الناس وبعد كل هذا التحقير وضع البطريرك في سجن لمدة شهر كامل كل ده مفيش تحقيق ده يدل على ان واحد مصدق انه بس يسمع مصدق ان حد يقول له حاجه ولا نعلم ربما ان هؤلاء الحكام كانوا ينتهزوا فرصة وجود بعض ذوي النفوس الضعيفة ويزقوهم يعملوا كده لأن لا يمكن أن المنطق يستقيم أن إنسان حاكم في حتة وملوش مصلحة أنه يظلم حد ومجرد ما تجيله وشاية من واحد صغير ضد واحد كبير على طول ان هو يعمل فيه كده يقبض عليه ويحط الحديد في ايديه ويقلعوا هدومه ويهزقوه ويسجنوا شهر كل ده قبل ما يسمع منه كلمة او دفاع عن نفسه ده فين ده الكلام ده وبعد كل هذا بدأ أحمد بن طولون في تحقيق الادعاء ولم يستطع الراهب الكذاب أن يثبت صحة ادعائه حتى أن الأقباط اشتد غيظهم عليه وهموا أن يفتكوا بهذا الراهب الكذاب الشرير لولا أنه أسرع وطرح نفسه عند أقدام البابا ليحميه ملتمسا الصف والبطرك البابا شنودة الأول أظهر سلوكا مسيحيا فسامحه وعامله بالحسنى حتى انه احسن اليه واداله معرفش ايه وايه وايه والناس قالوا له ده ما يستاهلش ده شرير وانتوا عارفين الناس الطيبين يقولوا المسامح كريم لكن الله كان له بالمرصاد فذهب الى الاسكندريه وعاود الكره مع بعض التجار الاقباط يقدم فيهم شواء شكاوى كيديه عشان يروح يبتز منهم لكن الحاكم اللي كان بيحكم الاسكندريه كان رجلا منصفا عادلا تحقق في هذه الشكاوى وثبت كذب ادعاءات هذا الراهب وامر بضربه باعصاب البقر حتى تمزق لحمه وسال دمه ومات من تاثير التعذيب أما المثل الثالث وكان أشده أشدها فكانت شهوة من راهب أيضا بدير أبو يحنس غالبا دير الأنبا يحنس الخطير ببرية شهيد وادي النطرون ادعى على البطريرك والشكوى مقدمة لأحمد بن طولون أن البطرك بينصر بعض المسلمين بالقوة وياخدهم ويوديهم في الأديرة عشان ما حدش يحس بيهم وعشان يبين ان كلامه مظبوط قال له هات معايا قوه وانا هجرجر لك الناس دول رجل فانفذ احمد بن طولون مع هذا الراهب الشرير اثنين من الخياره من الفرسان الاتراك الى دير ابو يحنس الدير ده في بريد شهيد فارشد الراهب ده ارشد الفارسين الى راهب كان بينه وبينه عداوه قديم فمسكوه ايدوه بالحديد وودوه مصر واقتادوه للوالي وهناك قال له انت اسلمت قال له انا مسيحي ابن مسيحي وروح اسال اهل البلد بتاعتي اذا ما كنتش انا مسيحي لكن الوالي كما قلت لكم كان مغرضا فاتخذها ذريعة أن يفرض غرامة كبيرة على الأب البطريرك فراح عمل ازاي؟ جاب شهود زور ده أحمد بن طولون جاب شهود زور وشهدوا على الراهب ده